السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم يا رب تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام الأحباب، عود على بدء ورجوع إلى ساعة الإيمان مرة أخرى لنلتقي سويا لتلتقي قلوبنا سويا في ساعة نحاول أن نزكي فيها أنفسنا وأن نطمئن فيها قلوبنا وأن نأخذ بقلوبنا إلى ربنا جل وعلا في هذه الساعة نسير وراء الصحابة في قولهم هيا بنا نؤمن ساعة هي ساعة الإيمان نحاول في هذه الساعة نحاول أن نبتعد قليلا عن الدنيا لنعيش مع ربنا لنعيش في الجنة لنعيش في عرصات القيامة لنعيش في ساعة يزداد فيها الإيمان ويعظم فيه القرب من الله جل وعلا نلتقي بأمر الله جل وعلا في كل يوم سبت في هذا التوقيت في الساعة التاسعة والنصف بأمر الله جل وعلا إن شاء الله تعالى نحاول أن آخذ بقلبك وتأخذ بقلبي فأنا والله ما أكلمك لا لا ده أنا بكلم نفسي لكني أحب لك ما أحب لنفسي فأرفع صوتي بما أنصح به نفسي سأعيش معكم في هذه الليلة في ساعة الإيمان مع ما يزيد أو أجتهد أنه يزيد به الإيمان في قلبي في قلب أخيكم عبد الرحمن وبالتالي أرجو لعل الله جل وعلا أن يزيد بذلك الإيمان في قلبي وقلوبكم هيا هيا بنا نؤمن ساعة هيا بنا أيها الكرام نعيش الليلة مع العظمة حقيقة يعني أنا أكتر حاجة شخصيا بحس إن هي بتزود الإيمان في قلبي إن أنا أعرف حجمي عارف لما اتنين بيتخانقوا مع بعض بطل كمال أجسام كده وعيل صغير وبيكلمه اعرف حجمك يالا انت عارف انت مين انت عارف انت بتكلم مين المفروض التاني بقى ينزوي لما يعرف بيكلم مين بيجيبوا كده في النكت بجد يعني فعلا معلش سامحوني يعني بيجيبوا كده في النكت ولا في السكتشات ولا المقاطع اللي بيضحكهم آه واحد واقف ومع خطيبته آه وماشي في, في, في الشارع فواحد بيكلمه فشد معاه وصاحبنا طبعا ده شايف نفسه قدام خطيبته تدفع فلوس مش دافع اعمل ايه اعلى من فخدك اركبه قال انا هجيب لك اللي, اللي تعرف تقول له الكلمتين دول فجاه يلاقي حواليه متحوط خمسه سته ابطال كمال اجسام طول بعرض كده عجول بشريه تلاقي التاني اللي قدام طب ماشي اه طب انتوا عاوزين ايه انا حاضر اتفضل ويقوم عارف حجمه بقى انزوى عرف هو مين ما يقدرش يتكلم سكت معلش سامحوني يا اخوانا لما تعرف حجمك امام ربك ولله المثل الاعلى انت مين الذليل امام العظيم انا اعني بلقائنا في هذه الليله العظمه ان تعرف ان العظمه لله والانسان ضعيف فقير مسكين مكدي محتاج ذليل لا يملك لنفسه فيروس صغير انتوا عارفين يا اخوانا كورونا ده الكوفيد 19 او كوفيد 19 زي ما بيقولوا انتوا عارفين لو جمعتم كل الفيروسات التي اصابت كل من اصيب في الارض الان بفيروس كوفيد 19 كل الفيروسات عشان الانسان يصاب بفيروس كورونا ده لازم يدخل جسمه مثلا قول مثلا مليار ميكروب 7 مليار ميكروب 50 مليار ميكروب 100 مليار ميكروب عشان يبقى مصاب يعني عشان انسان واحد بس يصاب يجي له 100 مليار ميكروب يدخل جسمه طب لو جمعنا كل الميكروبات التي اصابت كل من اصيب في الارض ووزنتها اعرف وزنك بقى وزنت كل الميكروبات الفيروس اللي اللي وقف العالم اللي وقف الطيارات اللي وقف السياحه اللي وقف الاقتصاد اللي دمر الدول اللي خلى كله عاجز اللي كله بيقول ما لناش الا ربنا بتعبيراتهم بقى ليس لنا الا السماء انت عارف الفيروس ده لو جمعت كل ما اصيب كل من اصيب بهذا الفيروس واخرجت منهم كل الفيروسات التي اصابتهم ووضعت كل هذه الفيروسات في ميزان تطلع ده تطلع 2 جرام 2 جرام 2 جرام ده ميزان ده دولي ايه كل الفيروسات اللي اصابت التريليونات من الفيروسات دي وزنها 2 جرام 2 جرام وقفت العالم 2 جرام وقفت الطيارات 2 جرام وقفت الك... وقفت الاقتصاد وقفت ال... الاباطره سبحان الله عشان تعرف حجمك العظمه لله العظمه لله انت ايه يا اللي بتقول انا وانا وانا اللي قال انا ربكم الاعلى شويه ميه دمروه فيروس يخليه ما ينامش النمرود اللي هو اللي هو قال انا احيي واميت نمله ربنا اهلكه بها نمله ربنا اهلكه بها بقى يضربوه فوق دماغه بالابائيب عشان النمله بتخرم دماغه حتى اهلكه الله جل وعلا فاعرف حجمك فانا بقول لحضرتك يا اخي الحبيب ان الذي يرقق قلبي ان الذي ياخذ بقلبي الى ربي ان الذي يزيد الايمان في قلبي ولعل هذا ان يكون لك منه نصيب هو ان استشعر عظمه الله جل وعلا امام ذلي وحقارتي وضعفي ومسكنتي العظمه لله جل وعلا وهذا هو روح الايمان بل هذا هو المقصود من العبادات أنا جلست مع نفسي يوما ويمكن عملت خطبة بهذا العنوان الله أكبر بقدر الله كده كنت بصلي مرة صلاة ظهر وكنت سبحان الله كنت في مكة فلفت نظري إن الإمام كان بيقول الله أكبر بطريقة جديدة أول مرة أسمعها بيعمل كده الله أكبر يعني مش زي بتاعنا كده الله أكبر اتغنى ب... لا لا تحس إن الراجل بي... بيطلعها بصوت عالي كأنه بيهز الناس بيعمل كده الله أكبر مفيش تغني بي... في طريقته بس تحس ان هي بتهز قلبك يجي يركع الله اكبر يسجد الله اكبر انا فوجئت ان هو كانه ماسك دماغي بيهزني اعلم ان الله اكبر مش اكبر من لا مع ان كلمه اكبر افعل تفضيل دايما يقول لك فلان اطول اطول مين فلان فلان أعرض فلان أغنى فلان أسبق من لكن مع الله ما فيش من ما فيش مقارنة الله أكبر وما دونه أصغر فأنا تأملت وأنا قاعد بسمع الإمام يقول الله أكبر بالطريقة دي وكنا في صلاة ظهر أو صلاة عصر كنا أيام حج لقيت والله يا إخوانا لقيت فوجئت فوجئت أن الإمام قال هذه الكلمة الله أكبر قالها في الصلاة 21 مرة أول مرة انتبه الانتقال من من ركن الركن في الصلاة بالله أكبر الطلوع من السجود إلى القيام بالله أكبر النزول بالله أكبر ده مش كده وبس ده أنا عاوزك توصل أن أن تعظيمك لربك أو استشعار العظمة لله جل وعلا في الصلاة هو ده مقصود الصلاة ما تتحركش من مكان لمكان ولا من موطن لموطن موطن إلا بهذه الكلمة أنت أصلا اللي جابك في الصلاة إنك استشعار العظمة لله إن ده بينادي إيه اللي بيأذن بيقول إيه أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمد رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين صح إنما الله أكبر قد إيه أربع مرات وقبل ما يخلص مرتين يعني هو النداء بالعظمة تعالى للعظمة عشان قلبك يلين فاستشعار العظمة لله جل وعلا هذا هو المطلوب ليزداد إيمانك ده مش كده وبس في الصلاة ده انت حضرتك بنقول 21 مرة في صلاة الظهر مثلا الله أكبر عشان تحس بالعظمة لله جل وعلا لا مش كده وبس ده وانت ساجد ب... وانت راكع بتقول ايه سبحان ربي العظيم صح مش دي برضه العظمة مش ده برضه إجلال وتقدير الله جل وعلا وانت ساجد بتقول سبحان ربي الأعلى برضه ده مش العظمة استشعار ان انت رأسك أعلى وأغلى شيء فيك في التراب عشان تستشعر العظمة لله جل وعلا وتقول وانت تحت خالص سبحان ربي الأعلى الأعلى فوق سبحانه وتعالى هو ده اللي- المطلوب منك ده روح العباد ده روح الصلاة ده روح الدين أن تستشعر عظمة الله جل وعلا اللي اللي ماشي مع البنات بصدق اللي يخليه يسيب البنت انه يستشعر عظمه الله جل وعلا والله اللي بيشتغل في شغل حرام اللي يخليه يسيب الحرام انه يستشعر عظمه الله جل وعلا اللي اللي بيسهر على الفيس وما بيبطلش آه، مشاهده الانستجرام وقاعد طول الليل على الشات ولا بيعمل حاجه حرام اللي يخليه يبطل ده ان يعرف ان العظمه لله ان يعلم ان الله اكبر اللي هيزود الإيمان في قلبه عشان يبطل السجاير اللي بيشربها أن يستحضر أن العظيم هو الله العظمة لله يعني إيه هتبطل هيكرمك وهيسترك وهيجبرك وهيسعدك وهيرزقك وهيرضيك وهيشكرك وهيعطيك معلش وإلا هي دي بقى العظمه والا فانا بقول لحضرتك عشان تستحضر الايمان تعال الى حياض الايمان اقبل على ربك وسيعطيك والا واحيانا كده ام محمد بنادى على ابنها محمد تعال يا محمد اتغدى ماشي يا ابني تعالى اتغدى ماشي يا ابني تعالى اتغدى غدا اتحط ما جاش الاب يقول لابنه يا ابني ما ت- ما تعليش صوتك يعلي صوتك يا ابني خش على سريرك ما يخشش يا ابني والولد ما يعملش في الاخر الاب بيعمل ايه مش قلت لك تعالى في الاخر كده برضه فمعلش برضه فانا بقول لك تعالى الى ربك بالراحه اهو بالهدوء وبقول لك هي- هيكرمك وهيعطيك وهيجوزك وهيسترك وهيجبرك وهيرزقك لو ما جيتش هقول لك ايه طب تعالى بقى غصب عنك تعالى بقى لحسن تبقى تاخد فوق دماغك تعالى لحسن تتضرب تعالى الى الله العظيم لحسن يشلك اقبل على الله جل وعلا بقلبك لحسن يسلب عنك نعمته ربنا من اسماء من اسمائه يا اخواننا المقيت يعني ايه المقيت يعني الذي يعطي القوت الذي يقدر القوت القوت يعني ايه يعني اللحمه والفراخ والبطاطس لا لا لا حضرتك دي حاجه بسيطه الذي قدر المقيت الذي قدر لكل خلق قوته الاعصاب اللي ماشيه في جسمك دي لها قوت ربنا المقيت قادر بس يوقف قوتها العصب يموت شلل دائم حضرتك العصب بتاع البصر ده لو ربنا أوقف القوت عنه خلاص عمى إلى أن تلقى الله جل وعلا وهكذا وأمثلة شفناها كتير شاب الوسيم اللي 17 سنة أنا عارفه والله شاب الوسيم اللي 17 سنة وعيونه ملونة ووسيم وأشقر والبنات بيجروا وراه أنا عارفه والله هو قال لي كده وبعيد عن ربنا وفي, وفي رمضان ما يعرفش إن في رمضان ومخدرات وشراب وسهر على الحرام ولا يعرف دين ولا طاعة ولا عبادة ولا أي حاجة وفجأة حادثة وقع شلل نام على السرير رحت له هو نايم على بطنه لأن القرح أصابت ظهره وديته لدكتور أعرفه بتاع جراحة حتى يعالج القرح قال لي، القرح بتاكل في العظم أنا عاوز حد مش جراحة بس أنا عاوز حد عظام معايا عشان يكحت العظم لأن القرحة بتاكل في العظم مش بقى اتكلت الجلد واللحم والعضلات ده وصلت لعظم ايه قوة الانسان بيتحرك كل يوم وهو نايم حركة كل 12 دقيقة طبيعي كده لو انت ما اتحركتش ليلة واحدة بس وانت نايم وانت نايم لو ما اتح- ما اتقلبتش او اتحركت ليلة واحدة بس اي حركة الانسان يموت فعلا انسان ي- جسمه يبقى قرح كلها فربك عز وجل الذي قدر لأعصابك القوت حتى تحركك وأنت نائم قادر أن يسلب منك القوت أن يزيل نعمته عنك لو لم تقبل على الله جل وعلا أرجع وأقول لكم أيها الكرام الأحباب إن الذي يزيد الإيمان في القلب في ساعة الإيمان هو استحضار العظمة أن تعرف حجمك لما سار رجل في الطريق متبخترا متعالين على بعض الناس وهو يقول أتدرون من أنا؟ يقول لك أنت عارف أنت أنت عارف أنا مين؟ أنت عارف أنت بتكلم مين؟ أه أنا عارف أنا عارف أنت مين؟ أنت إنسان اللي ربنا قال عنه وخلق الإنسان ضعيفا أنا عارف أنت مين؟ أنت الذي خرجت من مجرى البول مرتين مش تقول أنا مين بقى؟ أنت الذي خرجت من مجرى البول مرتين مرة من صلب أبيك ماء مهينا وأخرى من رحم أمك طفلا وجنينا ضعيفا لا تملك شيئا أخرجك الله من بطون أمهاتكم كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون أنا عارف أنت مين اللي بتقول أنا مين وفاهم نفسك والعظمة أبدا العظمة دي ربنا العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني منهما عذبته لما تستحضر العظمة دي لا تعرف أنا مين أنت مين آه أنت مين أنت أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين هذا وذاك تحمل في أحشائك العذرة العذرة بطل كمال الأجسام ولا رئيس أكبر دولة في العالم ولا بيدخل برضه الخلاء ويدفع عن نفسه الأذى يشيل البراز بإيده مش أي واحد كده ولا ولا ولا البهوات ما بيعملوش كده بي بينام برضه ما يقدرش يتحمل أكابر الدنيا عظماء الدنيا بيقفوا أمام هذا ليستحضروا أو ليعلمهم الله جل وعلا بذلهم أمام عظمة الله الله جل وعلا العظمة العظمة لله جل وعلا تزيد الإيمان في قلبك العظمة اللي النبي كلمنا عنها حاول بقى إيه عيش معايا بقى بقلبك الكلمات دي عشان يا رب يا رب املأ قلوبنا تعظيما لك اللي أنا هقوله ده عشان عشان أحاول أزق قلبك لتعظيم الله عشان أحاول أحط هو ربنا اللي هو اللي هيضع سبحانه وتعالى بس أنا بجتهد عشان يوضع توضع العظمة لله في قلبك لو حصل كده احنا كنا نتربى ونحن صغار كانت أمهاتنا تقول لي كده يا ابني يا ابني لا تنظر إلى صغر معصيتك لا تنظر إلى صغر معصيتك ولكن انظر إلى عظمة من عصيت العاصي عشان يبطل المعصية ما يجيش يقول لي يا عم ده ذنب صغير ده بصة ده سهرة بس ده ده ما الحمد لله بس ما, ما بأذيش حد الحمد لله بس ما, ما وقعتش في الكبيرة أبدا الحمد لله كل ده اسمه إيه؟ كل ده استصغار الذنب لا أنا مش عاوز أنا مش هتكلم عن الذنب أنا هقول لك استع... استشعار العظمة لله جل وعلا لا تنظر إلى صغر معصيتك ولكن انظر إلى عظمة من عصيت أنت عارف أنت عصيت مين أنت عارف أنت عصيت العظيم الكبير الجبار المتكبر أنت عصيت مين القوي العزيز الذي لا يغلب ولا يغالب عيش معي بقلبك يعني طرقات على قلب الغافل ليزداد الإيمان في قلبه لنعيش عظمة الله جل وعلا لعل قلوبنا أن تلين لعل قلوبنا أن تلين ها هو النبي صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام يضع شيئا من العظمة في قلبك لتستحضر ذلك أنا أنا عاوز بس بسكت السكتة دي ليه أنا عاوزك تفوق معايا عشان لو أنت سرحان ولا فوق بس الحديث ده يفوق بس ركز النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعرف الخلق بالله جل وعلا قال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له صعد النبي على المنبر يخطب الجمعة هذا بيأثر فيه والله كنا لأن إحنا بنخطب صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الجمعة الحديث رواه مسلم هو عند البخاري تعليقا لكن رواه مسلم مسندا صحيحا هو عند النسائي وابن ماجه وغيره من حديث عبد الله بن عمر وبعض الروايات من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر يخطب وقرأ قول الله جل وعلا أنا مش هرتلها أنا حاول أقولها لك عشان أهز قلبك بيها وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب وقرأ قول الله جل وعلا أنا عاوزك تبص لي عشان أنا هحاول أعمل زي ما النبي عمل وقرأ قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون قرأ النبي هذه الآية على المنبر أنا كنت عاوز أهز الكرسي مش عارف أهزه النبي قلبه اتهز وجوارح النبي اهتزت والمنبر تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم استشعارا للعظمة وهو يقرأ هذه الآية عظمة الله جل وعلا اهتز المنبر تحت قدمي رسول الله يقول عبد الله بن عمر قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والنبي يقبل بيده ويدبر نعمل كده وما قدر الله حق قدره كأن النبي بيهز القلب الغافل وما قدر الله حق قدره انت عارف انت واقف قدام مين انت بتصلي لمين انت بتعصي مين انه الله يا اخي ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا انت مش مقدر ربنا وانت طالع وانت طالع من من نطفه وانت طالع من بطن امك ربنا اللي, اللي اراد ان تكبر النبي يقرا الايه ويهز يده يقبل بها ويدبر ثم قال النبي اسمع بقى ده رقي في الايمان ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يمجد الله تعالى نفسه يمجد الله تعالى نفسه فيقول أنا الجبار أنا المتكبر أنا العزيز أنا الكريم أنا الملك فأين ملوك الأرض أنا الملك فأين ملوك الأرض قال ابن عمر فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر رجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به النبي بيقول الكلمة دي وقلبه بتهز والمنبر بتهز وجوارح النبي بتهز بيقول أنا الجبار النبي مستحضر عظمة الله ويقرأ هذا أنا المتكبر حد يقدر يقول أنا مع الله أنا العزيز يعني لا يغلب ولا حتى يغالب محدش يقدر يقول أنا هقف قدام ربنا أنا الملك فين الملوك فاستشعار هذه العظمة لله جل وعلا يملأ قلبك إجلالا له تقف تنزوي بقى حاضر يا رب حاضر أنا عرفت حجمي يا رب سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي أنا خلاص آمنت يا رب عرفت هذا استشعار العظمة أعظم ما يبعد المعاصي عنك ويبعدك عن المعاصي أكثر ما يزيد الإيمان في القلب كما أرى هو هذا استشعار العظمة لله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام أنا عاوزك بس يا ريت لما تيجي تفتح الجهاز بتاعك ولا المحمول بتاعك حط كده على الشاشة حط حاجة تشعرك بعظمة الله عشان لما تيجي تتك على تلمس كده حاجة وما ترضيش ربنا الآية دي تفكرك قول الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إن الله سميع بصير أنا عايزك تعيشها النبي عليه الصلاة والسلام قاعد في أوضة أوضة النبي أنتوا عارفينها اللي راح المدينة وزار مسجد النبي هيعدي أوضة النبي عبارة عن إيه؟ عبارة عن النبي عليه الصلاة والسلام ممدد فيها السلام عليك يا رسول الله خطوة خطوة السلام عليك يا أبا بكر خطوة السلام عليك يا عمر بن الخطاب دي أوضة النبي كان سيدنا عائشة بتقعد في الحتة دي كانت نفسها تموت فيها وتدفن فيها لما مات سيدنا عمر خلصت الأوضة أدي أوضة النبي ف المجادلة قولة بنت ثعلبة جت للنبي من باب المسجد خبطت على النبي مين قولة اتكلم النبي أوس بن الصامت زوجي ظهر مني نفرت له بطني كلم النبي طب يا رسول الله إن عندي له منه عيال إن لي منه عيال إن ضممتهم إليه جاعوا آه، ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا آه، قال لي أنت علي كظهر أمي ما فيش حل لا أجد لك حل خلاص ما أرى إلا أنك قد حرمت علي تكلم من طب يا رسول طب شوف لي حل ما فيش حل طب هو طلقني ما فيش رجوع في الطلاق اجماع العلماء على كده ما فيش رجوع في الطلاق طب ده مش طلاق ده قال لي انت عليا كظهر امي ما هي دي زي تكلم النبي والنبي يكلمها بتشتكي في الاخر ما ما لقتش حل عند النبي عملت ايه اللهم اني اشكو اليك خلي بالك هي قاعده هنا على الباب النبي بيكلمها والسيده عائشه جوه بينهم متنير- مترين السيده عائشه جوه السيده عائشه تقول انا بسمع شويه كلام وكلام ما بسمعوش مره تقول ومره ما اسمعش فانزل الله من فوق من فوق من فوق سبع سماوات قد سمع وانا قاعده مش سامعه فسبحان الله لما تستحضر ده وانت قاعد لوحدك كده خلي بالك سامعك خلي بالك شايفك كان العيال الصغيرين كده ابوي يربيه كده حاطط ستيكر على البيت كده ولا كاتب الله مطلع علي الله مراقب لي الله ناظر الي طفل صغير الشيخ ابو اسحاق الله يحفظه بيحكيها طفل صغير اتربى على الكلمه دي كانت كلمه وخلاص لما كبر كل ما يروح الشغل يفتكر الله ناظر الي الله مطلع علي الله رقيب علي يقول خلاص ظبطت حياتي ثلاث كلمات استشعار ان العظيم رقيب عليك يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات السو- الص- الصماء في الس- ليلة الظلماء سبحانه وتعالى يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات ولا يشغله سمع عن سمع يعلم ما تعلم وما تريد أن تفعل يعلم ما تفعل وما تريد أن تفعل قبل أن تفعل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فالسيدة عائشة لما شافت الموقف ده وهي سمع بعض الكلام وش- فوجئت بالآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تقول عائشة كما روى النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح تقول عائشة تبارك الذي وسع سمعه الأصوات تبارك الذي وسع سمعه الأصوات لما تكلمها في الحرام هو سمعك لما تقول كلمة غلط هو سمعك صليت يا ابني العشاء اه صليت والله صليت يا ابي والله صليت طب تعالى اسال يا ابني مش هسال قول لي ابنك يا ابني مش هسال يا ابني الله رقيب عليك الله يسمع ويرى ان الله سميع بصير هو سمعك ورآك اصل انا هقعد ازنق الولا واضحك عليه كنت زمان كده انا كنت زمان كده آه، ما اقول له تعالى يالا انت صليت المغرب اه صليت انت رحت صليت الظهر في المسجد آه، طب مسجد ايه آه، في المسجد اللي بعيد طب صليت ولا ما صليتش م- مش عيالي آه، اي حد تاني صل... طب اقول له طب الامام كان بيصلي في صلاه الظهر كان بيقرا ايه قال لي قرأ في الركعه الاولى سوره الزلزال والركعه الثانيه سوره ال... ال... كذاب طب انا استفدت ايه انا زنقته وخليته يكذب لا انا انا هسيبه يا ابني انا لا يا ربنا يخلي لك عيالك غلط لا انا هتخلى لهم ولا هم هيتخلوا ليا اي واحد حبيبك يا هتسيبه يا هيسيبك انت اترك له رب قول له يا ابني هو ربنا راك وسمعك لو انت صليت هيرضى عنك لو ما صليتش قادر ان يفضحك سبحانه وتعالى قادر ان يفضحك لو انت غلطت قادر ان يذلك قادر ان يسلب القوت عنك فالسيدة عائشة تقول تبارك الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت لا أسمع ما تقول أو يخفى علي عن يخفى علي بعض ما تقول فأنزل الله من فوق ده كلام السيدة عائشة فأنزل الله من فوق سبع سماوات قد سمع الله ده أنا قاعدة مش سامعة هو سميع بصير استحضار أن العظيم يسمعك معلش يخليك تلم نفسك لما جلس واحد من السلف وسط أناس في مجلس يغتابون فيه وينمون فقال لهم كلمتين بساط لا لهم بقى الغيبة حرام ولا الفرق بين الاغتياب والبهتان ولا ايه هو النميم ما لهمش ولا تعريف ده ولا النبي قال لا يدخل الجنة نمام ولا يدخل الجنة ما قالش الكلام ده خالص هم كلمتين بساط قال لهم نشدتكم الله يعني بالله عليكم لو أن بيننا الآن أحد ينقل كلامنا إلى السلطان أيتكلم أحد فيكم في حق السلطان يعني ببساطة كده يعني لو لو واحد مخبر أمن دولة وهيطلع الكلام للضابط بتاع أمن الدولة هتتكلم كلام ولا هتلم نفسك أنا ألم نفسي قوي اللهم باعد بيني وبين كما بعدت بين المشرق والمغرب هيبقى أنا مش بقول لك كده الناس بتقول كده فلو أن أحدا ينقل كلامك أنا قلت لك مش الرئيس ولا الوزير ولا الأمير ولا بقول لك ظابط لو أن واحدا بيننا ينقل كلامنا إلى السلطان أكنتم تتكلمون بسوء في حق السلطان قالوا لا قال فإنكم تعاملون من هو أعظم وبيننا من ينقل كلامنا إليه بل هو يعلم قبل أن ينقل إليه مش جبريل لما نزل للنبي عليه السلام يسأله ما يبكيك فصعد جبريل إلى ربه يقول وهو أعلم حديث كده يقول جبريل هي هيقول لربنا محمد عليه السلام بيبكي ليه طب ربنا لا يعلم لا حديث كده فصعد جبريل إلى الله يقول له وهو أعلم إن محمدا يبكي ويقول أمتي فأنا بقول لحضرتك كده العظيم يسمع كلامك قبل أن ينقل أحد كلامك إليه لما تستحضر هذا تعمل غلط إذا خلوت بريبة في ظلمة إذا خلوت بريبة هتعمل ذنب وأنت لوحدك إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وكلها إن الذي خلق الظلام يراني استحضار أن العظيم يراك بس ده بيزود الإيمان في القلب وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يملأ قلوبنا بالعظمة لله جل وعلا لنستشعرها لعل الإيمان أن يزيد يقف النبي على المنبر ليخطب كما في الحديث الصحيح وإسناده صحيح على شرط مسلم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقف النبي على المنبر يخطب وقرأ قول الله جل وعلا آيات جميلة قوي قصة سيدنا موسى وهو بيكلم ربنا
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فإن استقر مكانه فسوف تراني اسمع بقى وبص لي عشان أنا أقرأ الآية وأنا بمثل كما فعل رسول الله قال النبي عليه الصلاة والسلام فلما تجلى ربه للجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك قال سبحانك تبت إليك سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين سيدنا موسى قال خلاص أنا تبت إليك يا رب أنا عاوزك تعرف إن اللي هيخليك تتوب إنك تستحضر كده أنت مين قدام ربنا أنت إيه قدام عظمته انت تسوي ايه قدام جلاله انت قدرك ايه قدام عزته سبحانه وتعالى ولا حاجة فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ كده يقول فلما تجلى ربه للجبل قال النبي اسمع ده حديث لا كلام النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم فساخ الجبل فساخ الجبل يعني خلي بالك هو انت فاكر ان سيدنا موسى موسى راى ربه لا ربنا قال لن تراني جسمك ما تحملش خلقك لا يقوى على ذلك طب انا بس انا يا رب نفسي نفسي اشوفك طب بص عشان ت... عشان تعيش الجبل اللي قدامك ده الاصم الجرمودي الصخر ده اللي, اللي مال الحته دي كلها 10 متر في 50 متر جبل كامل بص عليه سيكشف الله جل وعلا له شيئا من نوره بمثل هذا المقدار حديث كده وضع النبي إبهامه على مفصل الخنصر هنا كده عمل كده النبي يعني كشف الله شيئا من نوره بمثل هذا المقدار لإيه مش لسيدنا موسى ده للجبل كشف الله شيئا من نور مثل هذا المقدار العقلة الصغيرة دي للجبل قال النبي فساق الجبل الجبل صار رمادا جبل صار رمادا فسيدنا موسى أول ما شاف الجبل بالمنظر ده صعق أغمي على سيدنا موسى مش مش لأنه رأى الله لا لأنه رأى ولا حتى لأنه رأى نور الله لا لأنه رأى شيئا من آثار عظمة الله على الجبل شيئا من آثار عظمة الله على الجبل فساق الجبل سيدنا موسى خرم صعق وقال تبت إليك لما أفاق هو ده المطلوب لما تستحضر عظمة الله تقول إيه تبت إليك يا رب أنا أعرف أنا أعرف إن أنت قادر علي إن أنت قادر علي فأنا تبت إليك يا رب ساعة الإيمان هذه استشعار عظمة الله عظمة الله جل وعلا فيها يزيد إيمانك ويشعرك بحجمك ويدفعك إلى أن تقول سبحانك تبت إليك قال النبي في صحيح مسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويضعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور اسمع حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه تمين ده أنت تتحرق لو شيئا من نور الله جل وعلا على امتداد بصر الله جل وعلا سبحانه وتعالى يا عبد الله العظمة له والذل لنا العز له والذل لنا الكبرياء له والجبروت له استحضر كده وانت ساجد الدعاء او وانت راكع الاثنين في الدعاء في الركوع والسجود وانت تقول هذا الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه أربع كلمات تملأ قلبك تعظيما لله سبحانه ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة هذا يا أخي الحبيب يزيد الإيمان في قلبك أنا كان عندي أمثلة كثيرة جدا بس أنا عاوز ما أطولش عليه لعل الله جل وعلا نعيش شيئا من عظمة الله جل وعلا بمعنى جديد بمعنى جديد بأمر الله جل وعلا إن قدر الله لي معكم لقاء آخر في السبت القادم لعلنا نتوب حين نعرف حجمنا أمام عظمة ربنا لعلنا نرجع لعل الإيمان أن يزيد في قلوبنا والله يا إخواني أنا بقول لكم وأختم بهذا بصراحة أنت مش محتاج عشان تتوب عشان تقبل على الله اللي بيشرب سجاير مش مش هيبطلوا سجاير إن يعرف إن السجاير حرام ولا حتى ان يعرف ان التدخين ضار جدا بالصحه ولا انه يسبب الوفاه زي ما بيعملوا ولا ان يجيبوا له صوره وحشه واحد عنده سرطان ولا عن ومش هي... مش هيبطل الولد المشي مع البنت في الحرام انه عشان خايف من الايدز ولا خايف من الامراض ولا مش هيبطل اللي, اللي بيسهر على الحرام ان ان يعرف ان السهر غلط وان ده بي بي بي مش عارف بيعمل قل المناعه وان ده بيز... لا لا لا اللي يخليك تبطل الذنوب وتتوب هي دي سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين قالها امتى؟ لما استحضر عظمه الله لما تعوز تقول لواحد يبطل السجاير ما تحفظش الادله على حرمه السجاير وتقول له ان التدخين ربنا قال ولا تقتلوا انفسكم وربنا قال ولا تلقوا بايديكم ولا تلقوا والنبي قال ولا عارف هيعمل ايه؟ معلش مش عاوز اضحكك يعني بس يلا اقول لك كده طب بتقول لي ربنا يتوب عليها يا عم الشيخ بس ذوقها كده يا عم الشيخ ده ده ده الردود اللي انا قلتها لما اجي اقول لواحد كده السجاير وما ينفعش يقول لي طب بس ده إيه؟ اعمل ايه بس؟ طب ما ترميها ماشي ما تخلص الله يتوب علينا وعليك بيعملوا كده طب ما تبش ليه؟ هو ال- مش المطلوب انك تقول له ان دي حرام هو عارف ولا ان تقول له ان مشي مع البنت في ال- في الشارع ولا ال- ولا السهر على ال- الكلام اللي اللي انتوا عارفينه ولا الافلام اللي اللي ب- مش ده اللي اللي- ليس هذا هو الطريق الطريق ان تعظم الله في قلبه هيسيب الذنوب لوحده اه والله هيسيب الذنوب لوحده هيحس ان ولا حاجه اسال الله جل وعلا ان يملا قلوبنا تعظيما له واجلالا له وتقديرا له ومهابه منه سبحانه وتعالى وان يملا كذلك قلوبنا محبه له واقبالا عليه وتضرعا اليه ان ولي ذلك والقادر عليه العظمه لله اسال الله تعالى ان تقبل منا من خصال الاعمال واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين